مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون اتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ادعي ربنا يرعاني ويزود في ايماني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله عايز أقول لكم حاجة باختصار أنا هتغير وهعمل حاجة من دلوقتي أنا هتسامح هتسامح لأن أنا اكتشفت إن كل ما حد بتضايق منه قلبي بيتعب وكل ما ببقى زعلان من حد بتبقى اعصابي تعبانه جدا ومهزوزه ما بعرفش انام وكل ما بتضايق من حد بتخنق كل ما بتضايق من حد قوي بحس ان ضغطي عالي كل ما بتضايق اكتر بحس ان بطني بتوجعني ولو اتضايقت كمان شويه ربنا يعافينا ويعافيكم الحمد لله وان شاء الله مش انا اعرف ناس بتجيلهم جلطه ليه كده؟ لأن عدم التسامح لا يولد إلا سوء واضطرابات وحركات داخلية غير عادية في الجهاز العصبي للإنسان والجهاز الذهني الجهاز النفسي وفي القلب القلب يبدأ يبوظ يبدأ ينكت فيه نكات سوداء وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية المشكلة إن يبقى عندك قلب غليظ قلب لا يعرف التسامح هنا فعلا تبقى عندنا مصيبة المصيبة في قلب لا يعرف التسامح أول واحد علم البشرية التسامح كتير طبعا من وقت سيدنا آدم وتعلمنا ذلك من كل الصالحين لكن أعظم مثال كان مثال تسامح النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة حينما سأل هؤلاء القوم الذين آذوه الذين قتلوا أصحابه الذين أخرجوه من دياره الذين سلبوه ماله الذين سلبوا المسلمين أعراضهم الذين انتهكوا كل الحقوق الإنسانية خدوا كل القدرات سبحان الله نعمل إيه؟ ده دول الناس اللي يعني المفروض يستاهلوا القتل والشأن يستاهلوا فعلاً مش هقول لك بقى فنجان التحرير يتعلقوا فنجان عام فعلوا في النبي صلى الله عليه واله الافاعيل خلاص بقى دي الفرصه جه النبي صلى الله عليه واله ومعه القوات والجيش الكبير العظيم على اطراف مكه بالمشاعل عشان ينزلوا يدكوا مكه ومن كان فيها ممن اساء للنبي وصحابته وكانت فرصه النبي صلى الله عليه واله لو ما بيتسامحش وهو ياتي بالجنود القوات الخاصة من المسلمين الأوائل ومعهم المشاعل والسيوف والحراب وهم محاصرين مكة عشان ينزلوا على اللي فيها يبيديه يبيدوهم كلهم ودينا قاعدين بنشوف وياما شفنا حكام ظلمة أبادوا شعوب عشان كانوا بيطالبوا بحريتهم أو بنفسهم أو بكرامتهم حتى ما قلناش بيطالبوا حتى بلقمة العيش سبحان الله فرصة النبي لكن لا دي فرصة النبي فعلا عشان يعلمنا ويربينا هو يسأل في مكة ويقول لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم هتعمل فينا إيه بس هم عارفين ما هم عارفين أن هذا محمد الصادق الأمين هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اذهبوا آه هم بيقولوا له إيه الأول آه ده بيقولوا له أخ كريم وابن أخ كريم فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء التسامح الكامل وليس في قلبه بغضاء لأي حد كل واحد اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم كما فعل أخوه يوسف من قبل في إخوته الذين رموه في الجب الذين آذوه وكانوا بيبيعوه وسابوه في سوق النخاسة يتباع اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم سامح تعال نشوف هنسامح ازاي هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ازاي نسامح لما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى وهو يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله يا إن الله لا يحب الظالمين عايز يبقى أجرك على الله تعلم حقا يعني إيه أجرك على الله يعني إيه الله سبحانه وتعالى والذي يعطيك الأجر, الأجر والجزاء الأوفى لما تعفو وتتسامح وتص- وتصفح تعلمنا الكلام ده مش من النبي بس من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وهو ده المنهج اللي لازم نعرفه ونتعلمه وكلنا عارفين حادثة الإفك وقصة النبي صلى الله عليه وآله والمنافقين من أهل السوء من أشهر قضايا الإسلامية في بداية الدعوة حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين الشريفة الطاهرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وآله ابنة الصديق أبو بكر يا يتهموها ويتكلموا في عرضها ويتكلموا في أخلاقها وفي دينها زوج النبي صلى الله عليه وآله ابنة الصديق العفيفة الطاهرة الشريفة طب دول المنافقين بس لا ده تكلم كثير من الناس في هذا الوقت ومنهم مصطح بن أتاسة ابن خالد سيدنا أبو بكر الصديق يعني كأنه خالها وكان هذا الرجل من فقراء المهاجرين وكان النبي صلى الله عليه وآله يوصي كل غني أن يكفل فقير وطبعا كان سيدنا أبو بكر الصديق خير من يكفل الصحابة من الفقراء وخير من يعتق الرقاب من المسلمين فكان كافل طبعا وكان يقوم بكفالة والإنفاق على مصطح بن أثاثة لأنه صاحب رحم ولأنه فقير ولأنه مهاجر لكن مصطح بن أثاثة لا يحفظ هذا الجميل لصديق الأمة أبو بكر ولا يحفظ هذا الجميل لمعلم الأمة الرسول صلى الله عليه وآله ولا يحفظ هذا الجميل لأم المؤمنين عائشة فيخوض كما خاض الناس يتكلم على أم المؤمنين عائشة سيدنا أبو بكر قال له واجب يعني وهسألكوا السؤال ده تخيل لو حد تكلم في عرض زوجتك أو في عرض بنتك أو في عرضك وانت في ايدك حاجه تديها له خدمه تديها له تديها له سالت السؤال دوت على فكره قبل الحلقه امبارح تقريبا يعني مش هقول كلهم لكن تقريبا معظم اللي سالتهم ولا واحد فيهم قال لي ده انا اقطع رقبته ده انا ما ابصلوش ده انا اعمل واخلي واسوي فيه طب سيدنا ابو بكر عمل ايه سيدنا ابو بكر كل اللي عمله ان هو وقف بس النفقه ما بقاش يديله الفلوس اللي بيديها له لكن هذا الكلام ما يكونش في ميزان رب العالمين ليكون قدر سيدنا أبو بكر الصديق فتنزل الآيات من, سبع من فوق سبع سماوات على رسول الله ليتلوها فيسمعها أبو بكر الصديق وآه ماذا تقول الآيات ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله طيب وبعدين وليعفوا وليصفحوا وبعدين نعمل ايه وليه ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تفتكروا سيدنا أبو بكر الصديق يسمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأقول لأ طبعا احب على يقين تخيلوا ان انا سالت الناس لو سمعتوا الايه قال لك مش هتفرق معايا ليه لأن هذه قلوب ليست مثل قلب أبو بكر الصديق دي قلوب ناس تعرف يعني إيه أنا هتسامح فورا فورا فورا يقول أبو بكر الصديق أنا أحب يا رب أنا أحب يا رب ويعيد النفقة على مصطح بن أتاسة ويمكن يزودها شوية ليه؟ إن هو ده الميزان الميزان إن أنا هتسامح تسامح كامل إن أنا سأتبع السيئة الحسنة تمحها إن أنا هدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لا هتتغير الدنيا هتتغير بناس مسامحة أنا هتغير لما سامح وأجي على نفسي وأقرص لأن الشيطان هو اللي بيعلمني أشيل جوايا ولما أشيل جوايا وما سامحش أقول لكم الصراحة الصراحة راحة هيتولد عندي الحقد والغل والحسد والبغضاء والضغينة وفي الآخر تخرب الدنيا ما تعمرش وده كلام مش هينفع وأنا بقول لكم أنا هتغير وسامح هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي أنا هتغير وهبدأ من دلوقتي حالا ومش بس هقول أنا هتغير أنا هنوي من جوايا بعزيمة خالصة وإصرار وإرادة قوية وأنا بقول أنا هتغير هتوكل على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب وهاخد بكل الأسباب اللي تخليني أعفو وأصفح وأتسامح هتعلم الصالحين كانوا بيسامحوا إزاي هتعلم الصالحين كانوا بيعملوا إيه هعرف عاقبة المسامحة هعرف يعني إيه اتنين سامحوا بعض سمعت زمان أن يوم القيامة يأتي اثنان لأحد على أحد حق ولا يكون عند هذا إلا حسنة فيعطيه هذا الحسنة دي دخله الجنة بس التاني زي ما هو هالك هالك فيكون عنده عطاء متكامل في تسامح متكامل يقولون دوت عنده حسنة وهتروح منك محتاج حسنة يخش الجنة وأنت هالك هالك فيأتي هذا الرجل ويقول أعطوه هذه الحسنة فإني هالك هالك يا ده احنا عندنا حسنات كتير قوي ضايعة محتاجين كتير قوي من الحسنات لأن عندنا كم من الخطايا ومن السيئات الله يعافينا يا رب إلا أن يرفعه الله عنا ولا يكون هذا الثواب ولا هذا الأجر ولا هذا التجاوز من رب العالمين عن سيئاتنا إلا إذا كنا احنا بنتسامح إلا إذا كنا احنا بنغفر إلا إذا كنا احنا بقلوب سوية رضية تعرف تتجاوز عن من أساء تعرف تتجاوز عن من ظلم تعرف تتجاوز ولا تترك حقوق الناس أنا بقول لك في حقك أنت أنا مسامح في حقك لأن أنا كده هكون أفضل إن أنا كده هبص قدامي لأن كده هيكون قلبي نقي طاهر نقي من الغيبة نقي من الغل نقي من الحسد نقي من الضغينة نقي من هذا الكم الغير عادي من الشحناء من العداوات عيش بسلام شوية يا عم أنا مش عايز من حد حاجة مش عايز حد يتكلم في سيرتي ولا جف في عرضي حد خد مالي أنا مسامحه لأن كتير جدا اتكلمت وياما أنت اتكلمت وزي ما بيقولوا إذا كان بيتك من إزاز ما تحببش الناس بالطوب أنا هتعلم الصالحين عملوا إيه وكانت في جارية زمان الجارية عند حد بيفهم حد ذكي حد ناصح الجارية كانت شايلة صينية كبيرة وتقيلة وعليها طعام شديد وهي ماشية بالصينية عشان تقدمها وهي أما عبدة رقيقة يعني وهي ماشية بيها سقطت منها لأنها اتكعبلت في الأرض على طفل لملكها ربها فمات الطفل يا نهار ابيض مات الطفل دي تتقطع دي موتت العيل وقعت الصينيه على العيل موتته انا لله وانا اليه راجعون دي هتموت هتموت لكنها تعرف من هذا الولي الصالح هذا الولي الذي يعرف كيف يعفو ويسامح يعرف أنها لم تكن تقصد فيسامحها ويعتقها ويتركها حرة لله سبحانه وتعالى رغم أن ابنه مات لكن هذه المعاني السامية التي لا يمكن أن يتركها لنا من آثار إلا الصالحين إلا الأبرار إلا الأطهار إلا اللي بيعلموا البشرية وديت الجارية التانية اللي كانت عند ولي آخر لتقع منها إناء الإناء اللي مليان شوربة زي ما ياما بيحصل عندنا في البيت بنتك لو وقعت الكوباية وكسرت هتبقى مصيبة هتتكسر البنت ابنك لو كب الإزازة هتبقى مصيبتين ده لازم يتربى كويس وياخد له جزء لام وإنا لله وإنا إليه راجعون حاجات صغيرة خالص خالص خالص بس لازم نتعلم إزاي نسامح في الصغيرة ونسامح في الكبيرة سامحين ولا مش مسامحين أنا هتغير وهتعلم أسامح إزاي في الصغيرة هيبقى عندي طولة بال وهيبقى عندي حلم الحلم هيعلمك التسامح طولة البال هتعلمك نقاء السريرة وأنا بقول لكم من دلوقتي تعالوا نتغير وأنا وأنتم هنتغير من دلوقتي وهسامح وهعفو عمن ظلمني وأراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لك